السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل وأن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون كما تحدثنا في لقاءات سابقة أن مدار هذه الصورة حول أولئك الذين ينكرون قضية البعث والقيامة وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد ساق في هذه السورة الكريمة ما يدلل على أن القيامة حق وأن الساعة لا ريب فيها ثم بدأ بعد هذا سبحانه وتعالى بذكر أحوال القيام أحوال القيامة وأهوال القيامة ثم سأختم الحديث بما سيكون من فصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل وما يلقاه أهل الحق وما يلقاه أهل الباطل في المحاضرة السابقة وصلنا إلى تلك الآية والتي يبدأ الحديث بها عن القيامة وأهوالها وهي قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا الحديث عن النفخ في الصور وقد قلت في المحاضرة السابقة الصور شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبوق وهي أداء ينفق فيها ويعزف عليها تعرفها العرب ويعرفها الناس حتى الآن وقلت لكم إن قضية التشبيه إذا شبهت شيئا بشيء لا يعني التساوي يعني ما تقولش مدام أنا شبهت بشيء وحش يبقى اللي أنا بشبهه برضه إيه وحش قلنا لا يعني هذا فالتشبيه والتمثيل أحيانا يراد به تقريب المسألة للإيه للذهن دون يعني النظر إلى مساواة بين المشبه والمشبه به لا إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل أن يقرب لك يعني طب هتعرفه إزاي إلا إذا أشير لك إلى شيء أنت ها تعرفه تعرفه خلاص ولذلك قلت لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل له من ضمن الأحوال التي يأتي فيه فيها أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الايه الجرس طب الجرس ده شيء من يعلم شرعا هذا لا يعني أن نذم المشبه ونقول لا ده ما دام شبهناه بحاجه وحشه يبقى وحش لا انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرب المساله لاذهان الايه لاذهان الناس ولذلك سالني احدهم مره وفي تفسير سوره النور لما ربنا سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والايه والارض مثل نوره كمشكاه ايه في مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه اسمع كانها ايه كوكب دري فالآية القرآنية تريد أن تقول إن الزجاجة من الشفافية والرقة والصفاء كأنها كوكب إيه؟ كأنها كوكب إيه؟ مضيء فراح خارج أحد المفسرين وذكر بيت من الشعر أراد أن يبين به كيف يكون الزجاج أحيانا صافيا صافيا فبيتكلم عن واحد بيقول إن هذا الشعر بيقول إيه رق الزجاج ورق الخمر فتشابه وتشاكل الأمر حاطط خمرة في كاس الخمر عايز يقول انها صافية قوي وكذلك الزجاج بتاع الكاس ايه ها صافي قوي فتشابه واختلط الأمر فكأنه خمر بلا زجاج وكأنه زجاج بلا خمر شوف العملية ماشية ازاي يعني لكنك تعيش مفيش ازاز من رقة الزجاج وايه شفاف تقوم تيجي تقول ايه خمره ايه اللي عمال يتكلم عنها وكاس ايه اللي بيتكلم عنها يا عم واحد يقول لك قد ايه احيانا الزجاج قد يكون ايه ها صافيا بس يقول اللي عايز يولد ملوش دعوه بقضيه خمر ومش خمر وما الى هذا كذلك الامر ها هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هناك ملكا يسمى اسرافيل يمسك بالصوت والصوت ده يشبه ليه عشان اقرب حاجه ليك بص للبوق عشان تعرف هو شكله يكون عامل ازاي بس هذا هو المراد تقريب المساله للايه للذهن قلت لكم في نهايه المحاضره السابقه تلك هي النفخه الثانيه ان ربنا قال يوم ينفخ الصور فتاتون ايه افواجا اللي هي بقى الناس ستحيا بعدها يبقى دي النفخه الايه الثانيه فسال اهل العلم طيب هم هيكونوا كام نفخه فاكرين الكلام ده فقلت ابن حزم كان له رأي وابن كثير كان له رأي وابن حجر كان له ايه كان له رأي في قضية كم نفخة ابن حزم يقول النفخات أربعة أربع نفخات ايه هم بقى قال لك نفخة إمات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله يبقى دي نفخة إمات ونفخة إحياء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول ونفخة فزع وصعق يعني بعد ما الناس هتقوم وتدب الحياة في الناس مرة الأخرى إيه اللي هيحصل هتيجي نفخة ثالثة تفزع الناس فيكونون كالمغشى عليهم ونفخة رابعة يفيق الناس جميعا بعد ما كان عاملين زي المغشى عليهم هيفيقوا يا ايه وينتبهوا حجر عليه رحمة الله بيقول طيب النفختين الاوليتين نص عليهما الايه القرآن الكريم طب نفخة اللي الناس هيغشى عليها وبعدين نفخة رابعة الناس هتفوق بعد ان اغشي عليها اين نجد هذا ولذلك قال وهذا كلام غريب عجيب لا دليل عليه ابن كثير قال لا النفخات ثلاث آية ذكرت نفختين وآية تفردت بنفخ وهناك حديث يؤكد هذا وذكر هذا الحديث في تفسيره خلاص طب الآية اللي بتقول عن النفختين وعرفناها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أدي نفختين طب والثالثة قال لك في سورة النمل ويوم ينفخ إيه في الصور ففازع ففازع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين قال لك يبقى في نفخة ثالثة اسمها نفخة الايه الفزع يبقى عن ثلاث نفخات نفخة فازع ونفخة صعق ونفخة إحياء يبقى كم نفخة يبقى ثلاث نفخات نفخة فزع يرتجف منها الناس ونفخة صعق يموت منها إلا من شاء الله ونفخة إحياء بعد هذا يبقى كم نفخة ثلاثة ثم ساق حديثا وأعجاب حديثا هذا الحديث من رواية البراء بن عازب وقد ذكره ابن العربي في مسنده وذكره الطبراني مختصرا يقول في هذا الحديث البراء بن عازب نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفق في الصور ثلاث نفقات هذا مستدل ابن كثير بقى كم نفقة ثلاث نفقات نفقة يفزع منها الناس ونفقة يسعق منها الناس ونفقة يحيا بعدها الناس ابن حجر رد على هذا الكلام بإيه أولا عدم صحة هذا الحديث يعني هذه الرواية التي استدل بها ابن كثير رواية غير إيه غير صحيح وأنا بقول إن كان من عادة ابن كثير عليه رحمة الله أنه إذا ساق رواية يعلق على صحتها أو ضعفها ولكنه لما ساق هذه الرواية اكتفى بقوله وحديث الصوم المعروف الطويل ما شك بقى. لكن حينما ترجع إلى علماء الحديث وإلى علم المصطلح تجد أن هذه فعلا رواية لا تصح ومن هنا قال ابن حجر وهو يعني يضاعف أيضا هذا الراء فقال الذين قالوا إن النفقات ثلاث أيا كم بقى اللي قالوا إن النفقات ثلاث استندوا إلى حديث الصوم ومعروف ضعفه خلاص ده كلام ابن حجر ومعروف إيه ضعف قال والثابت الصحيح من القرآن والسنة أنهما نفختان نفختان ثم ساق الحديث الذي جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون يبقى كل اللي قالوا كم نفخة اثنين ما بين النفختين أربعون فقيل لأبي هريرة يعني انتوا عارفين هينفخ هينفخ يقول ابن حجر النفخة الأولى دي نفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هينفخ كل الناس هتموت إلا من شاء الله يعني في من شاء الله ألا يموت في ملائكة مش هتموت سبحانه ففي مشيئة لله سبحانه وتعالى لمن لا يموت ولذلك هو قالها في القرآن الكريم وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يبقى في من استثناه الله سبحانه وتعالى يقول أهل العلم وهذا الذي استثناه الله اللي هو مش هيموت بقى يكون كالمغشى عليه يعني برضه العملية هتأثر يكون كالمغشى إيه كالمغشى عليه طيب هيجي بعد كده نفخة تانية ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بين النفختين دول الوقت هيبقى قد ايه يبقى في النفخه الاولى هيموت من يموت واللي استثناه الله اللي يحصل له هيغشى عليه نفخه ثانيه هيحيا كل اللي مات والمغشى عليه هيفيق حلو بين النفختين قد ايه النبي بيقول وهذا ما نقله ابو هريره ما بين النفختين أربعون فقيل لأبي هريرة أربعون يوما فيقول أبيت فقيل أربعون شهرا فيقول أبيت فقيل له أربعون سنة فيقول أبيت طيب الأربعين دول هيطلعوا قد إيه أربعين يوم أربعين شهر أربعين سنة كلما سئل أبو هريرة يأبى أن يجيب قال أهل العلم ذلك لأنه لم يكن عنده نص واضح من رسول الله في ذلك فكيف يجيب بما لا بما لا يعلم مش يلا بقى كلفت له إجابة وتجيب إجابة مش معقولة الناس تقول أنا مش عارف يلا اديهم أي حاجة وخلاص لا يأبى لأن الكلام بغير علم تلك مصيبة تلك مصيبة فيأبى أن يقول بغير علم ما عنده خبر واضح خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما بين النفقتين أربعون والصحابة ما سألوا يعني المثل الصحابة ما سألوا لأن هذا يعني لن يقدم ولن يؤخر يعني كما يقولون علم لا ينفع يعني لو عرفت أربعين ساعة أربعين يوم أربعين ساعة ده يعمل لك إيه يعني يعني تستعيد فيهم بحاجة ولا حاجة يعني طب هتعمل إيه طب ما عرفتش ده هيأثر على ديني ولا على عقيدتي ولا على عملي ولا على ولا على ولذلك من الواضح أنه لما قال لم يسأل في هذا ولم يسألوا الصحابة في هذا لأن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم يحقق لهم نفع لكن علم لا ينفع جهل لا يضر خلاص خلاص فلما سأله هذا الذي سأل أبو هريرة ها أبا لم يأتيه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما بين أدي نف... الرواية الصحيحة بتقول نفختين ما قالتش أكتر من كده ما بين النفختين إيه؟ أربعون أربعون طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء من الإنسان يبلى كل عام سنة هتبقى, هتبقى باليه إلا حاجة واحدة بس إلا عظما واحدا وهو عجب الايه الذنب او عجب الذنب عشان تنطق هكذا عجب الذنب ايه عجب الذنب ده قالوا دي عظمه صغيره جدا زي حبه الخردل كده منها الانسان ركب ومنها الانسان سيعاد مره اخرى بصمتك بقى اللي هتبقى ولذلك حتى اللي, اللي اهتموا بهذه القضية ولسه سامع محاضرة لأحدهم اشتغل في حفلات يقولوا ان لما حفروا القبور وجدوا ان الأجساد قد بليت اكتشفوا وجود عظمة صغيرة كحبة الخردل ما بتتأثرش ما بتتأثرش فكل شيء للإنسان يملى إلا عجبه الايه إلا عجبه الذنب بس العظمة دي اللي ركب عليها كل إنسان وهنا مسألتان المسألة الأولى ودي تعبير قالوا أهل العلم في الحتة دي عجبني أوي قالوا والله قادر على أن يعيد بغير شيء يعني مش محتاج يخلي ال ال العظمة دي علشان يرجع يركب عليها ولكنه تركها البعض قال يعرفها الملائكة والبعض قال لحكمة يعلمها الله لكن هو قادر ما تفتكرش ان دي لو ضاعت مش وطبعا عمرها ما تضيع لا شيء يضيع في ملك الله خلاص ولا شيء يغيب عن علم الله لكن ما تفتكرش ان هي دي اللي من مش من غيرها مش مش هذا مش هيقول لك زي اقول لك اه ما فيش المسامير ما فيش القدوم خلاص انا مش هعرف اعمل الترابيزه لا يا حبيبي الله الذي اوجد من العدم قادر ايضا على ان يعيد من الايه من العدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فما تفتكرش أن العملية يعني واقفة على كده لا يا حبيبي لكن هذه الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أيضا قال أهل العلم تعبير عجبني جدا قالوا أن النبي لما يخبر أن كل شيء يبلى من الإنسان إلا عجب الذنب كل شيء يبلى أو إلا عجب الذنب كل شيء يروح إلا العضة دي قالوا إلا من استثنى الله ورسوله إلا من استثنى الله ورسوله يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء آه يبقى قضية إن كل شيء من الإنسان هيبلى كل إنسان هيبلى إلا عجب الذنب ده آه دي مع كل الناس بس خلي بالك تستثني منها مين ها تستثني منها مين الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولذلك لو فتحت قبر النبي بعد مليون سنة تجده كيوم أن دفن كيوم أن دفن تذكروا زمان كنت عملت لكم خطبة من أكثر من عشرين سنة عن هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو يعلى من رواية أبي موسى الأشعري وقد ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة عليه رحمة الله فيخبر أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق تاهوا فقال نبي الله موسى ما ذاك اللي حصل ودائما الأنبياء وأهل الصلاح يربطون العثرات والابتلاءات بأسباب يعني مدام في حاجة حصلت يبقى في حاجة مش كويسة اتعملت كده على طول مش نقعد بقى نقول لربنا ليه وعشان ايه يا عم انت كلك بلاوي يبقى شوف ليه وعشان ايه وما اصابكم من مصيبه ايه فبما كسبت ايديكم فتفتش بنفسك ولذلك كثير من الناس لا يفقه هذه المساله انه اذا وقع في بلاء ينبغي ان يفتش بنفسه وعمل ايه ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول كده اني اعرف معصيتي في زوجتي ودبتي نكون عامل حاجه كده يعني مش ها لا ترضي الله لا يصبح لا الزوجة متقلبة المزاج كده كذا كذا مش عارف ايه مش عارف كده الدبة تزرجل وده بيحصل احيانا والدنيا خربانة وتيجي تدور العربية يعني تلاقي الزوجة تعبتك الصبح وبعدين تروح نازل تدور العربية العربية مش عايزة تدور تقول يا دي النهار الاسود يا عم سويته ليه النهار ابيض رغم انفك وانفك خلاص ايه اللي بيحصل يا عم دور شوف انت عملت ايه فرضت الأشياء بأسبابها ولما يحدث ما يعثرك اعرف كده اعرف كده اعرف كده اني ما دام تعثرت او تعثرت الاثنين بالسين او بالثاء خلاص اعرف ان في قضية في مشكلة في مشكلة عالجها شوف انت عملت ايه مع الله تتعالج بايه اه بالعودة الى الله سبحانه وتعالى صلح صلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الاشياء كده على طول فده كان ديدا الانبياء واهل الصلاة فهو سيدنا يونس راح في بطن الحوت ليه ليه مش في حاجة حصل حاجة كده فسيدنا موسى لما يخرج ويضل الطريق يقول لهم ماذا في حد فيكم عمل حاجة في حاجة مش صح في حاجة مش صح في حاجة مش صح فقالوا له قالوا له فقال له علماؤهم إن نبي الله يوسف أخذ علينا عهدا وموثقا تعرفين نبي الله يوسف جاء إلى مصر, إلى مصر مكث فيها مصر ومات فيها ودفن فيه ودفن فيه قبل ما يموت بقى آه كان في عهد بينه وبين بني إسرائيل العهد علماء بيقول سيدنا موسى كده إن نبي الله يوسف قد أخذ علينا عهدا وموثقا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معا هتطلعوا من مصر ما تسيبونيش فيه لذلك بعد أن كان مدفونا فيها حملوه والله أعلم أين دفن فأخذ عليهم عهدا إذا خرجوا من مصر فلفظ الحديث بيقول إيه ألا تخرجوا من مصر حتى تحملوا عظامي معكم العبارة دي أوجدت مشكلة ايه المشكلة ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ولسه بنقول الجسد بيبقى كما هو لو بعد الف سنة فلما يجي سيدنا يوسف يقول لهم ما تخرجوش من مصر حتى تحملوا عظامي معكم يبقى معناه بيقول ان انت لما هتفتحوا عليا هتلاقوا الارض كالت لحمي وبقي ايه وبقي عظمي كيف هذا والارض لا تأكل اجساد الانبياء فعملت مشكلة هذه المشكلة حلها أهل العلم ببساطة وأنا دايما أقول لك أن العلم سبحان الله العظيم يعني, يعني يرزق أهله البصيرة ما يبقى عندك فيه مشاكل وأي مشكلة تحل بالعلم بالعلم فماذا قال أهل العلم ماذا قال أهل العلم قالوا أنا أحل لك المشكلة دي بحديث ثاني أحل لك المشكلة دي بحديث ثاني الحديث الآخر موجود فين في سنن أبي داود وهو صحيح على شرط مسلم تميم الداري تعرفين ان فيه من غير العرب ومن غير الجزيرة العربية دخلوا فيه الإسلام وهؤلاء الذين قدموا من خارج الجزيرة العربية كان لديهم بعض الخبرات والمعلومات التي لا يعرفها أهل الجزيرة واستفاد منها العرب وخاصة المسلمون استفادوا منها فمثلا سلمان كان فارسيا من أهل فارس فرأى أشياء لا يعرفها العرب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث هجوم على المدينة والنبي ما كان بيعطي فرصة لأحد يهجم على المدينة يسمع أن في من يريد المسلمين بشر يخرج هو إليهم وهو صاحب أول قانون القانون ده اللي هم بيسمون نابليون ودرسون نابليون يقول لك نابليون طلع قانون الهجوم خير وسيلة للدفاع عم بجدك لينا أنت ونابليون في يوم واحد مليون أيام أول من فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ان في يجي المدينة يخرج هجمهم هو كده على طول الهجوم خير وسيلة الدفاع إلا في هذه المرة في غزوة الخندق داهمهم المشركون النبي يجتمع بالصحابة ماذا نفعل هيخشوا على المدينة ماذا نفعل تطلع خبرة هنا لواحد غير عربي في الأصل وهو سلمان فارسي قل له يا رسول الله كنا إذا غزينا خندقنا يحصل غزو علينا نروح حفرين ونعمل ايه خندق الفكرة دي متاخده من بلاد ايه من بلاد فارس من بلاد فارس وده مش وزي ما قلت ده يعني ان احنا المفروض نستفيد مما يكون لدى غير المسلمين والغرب اذا كان في مصلحة المسلمين والاسلام مش كل ما ياتينا من الغرب نرفضه مش عشان جايب الغرب يقول لك لا لا لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش مش عارف ايه خلاص يا عم ما تركبش عربيات وما تركبش طيارات ما كل ده جاي من الغرب ما كل ده جاي من الغرب المرفوض ان انت تاخذ ما يضرك ما يسوءك ما يتعارض مع دينك احنا بقى عاملين العكس كل ما ينفعنا سايبينه وبعدين واخدين ايه بقى الهاكس بقى بيرقصوا ازاي رقصنا بيحتفلوا ازاي احتفلنا بيلبسوا ازاي لبسنا بيصوصوا ازاي صوصونا بيتعروا ازاي اتعرينا نسوانهم سايبه ومش عارف ايه وبقوم ايه وهيعملوا ايه وايه عملنا كده لا ناخذ الا ما يخالف ديننا ويؤثر على عقيدتنا واخلاقنا واللي بيفيد بقى مفيش لا عملنا طياره زي ما عملوا ولا عملنا سياره زي ما عملوا ولا عملنا دبابه زي ما عملوا ولا كبرنا ابره البابور بس فالمسلمون كانوا يستفيدون نعم اه ايه اللي غير المسلمين ممكن يفيدنا بيعملوه اه فكان ياخذوا من هذا فتميم الداري كان رجلا نصرانيا فلسطينيا اهل فلسطين من اهل فلسطين وكان نصرانيا يعني كان على مله تخالف مله الاسلام فكان عندهم الكنائس والاديره وما الى هذا فالروايه في سنن ابي داود بتقول ايه لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جسمه تقل شوية قال له تميم الداري ألا نصنع لك منبرا يعني المنبر ده ما كانش معروف عند المسلمين النبي كان يخطب متكئا على خشبة في مقدمة المسجد اللي هو الجذع اللي بعد كده يعني بكى وأن وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح البخاري قال لا عشان بقى ايه تبقى تجلس كمان كده وتستريح وما الى هذا ألا نصنع لك ايه منبرا وذلك خدوا فكرة المنبر اه لكن اتعملت بطريقتنا مش زي منابيرهم بقى اللي في ناس بقى بتشبه بيها لسه منبر يبقى لحد السقف ويبقى مش عارف مرسوم عليه ايه ومحلب ذهب لا يا عم حته خشبه ايه ثلاث درجات وخلاص حلو قوي قوي قوي قوي وهو المودي للغايه هكذا سنه رسول لكن الفكره اصلها اهي فقال له تميم الداري خد بقى الشاهد اللي معايا بقى الا نصنع لك منبرا يحمل عظامك ادي الشاهد بقى يحمل عظامك يعني ايه يعني النبي هيطلع عظمه ويسيب اللحم يعني ايه يعني ايه يحمل عظامك قالوا اه هذا التعبير معروف عند العرب انهم يطلقون العظم على البدن من باب اطلاق البعض على الكل كاطلاق الوجه على الذات والبدن كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك بس ايه المراد بالوجه ويبقى وجه ربك بس بس فاحيانا تطلق البعض وتريد الايه وتريد الكل وحال عكس تدري تطلق الكل وتريد البعض كما قال الله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم عمرك تطلع تدخل صباع كله جوه ودنه شفتها دي امال ايه اصابع المراد بيها ايه اطرافها بس القلابل دي فاطلق ها الكل واراد الايه ده وارد في لغه العرب اطلاق البعض واراده الكل واطلاق الكل واراده الايه البعض ولذلك المتجرئ على القران والسنه ها اللي بيتاخدوا بقى الحاجات دي مطاع لابد ان يكون فاهما للغه الايه العرب فلما يجي بقى الروايه اللي معانا تقول ان سيدنا يوسف عهد الينا الا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه مش معناه ان الارض هتاكل الجسد ان كلمه عظام يراد بها الايه البدل يبقى حتى نحمل ايه ها بدله بدله ولذلك لما تقرا بقيه الروايه ان يطلع مكانه معروف عند امراه عجوز وبعدين سيدنا موسى يسالها وبعدين اشترط عليه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يجيبها الى هذا الشرط وبعدين تاخذهم الى مستنقع فيه ماء قل انضبوا الماء يفضوا الماء فاحفظوا يحفظه فإذا بهم يجدون ها آه والله جسد نبي الله يوسف أكنه مدفون النهاردة أكنه مدفون النهاردة فلما أقالوها مرافعين الجسد كده بره القبر فلما أقالوها أضاءت الأرض فأبصروا طريقها يبقى لما وقفوا بالوعد إيه اللي حصل بس وقفوا بالوعد إيه اللي حصل هكذا فالشاهد معي إني لا تتخذ قول القول في هذا الحديث عظام ان الانبياء الارض ممكن تاكل اجساد الانبياء لا بالعكس العكس هو الصحيح والشاهد معي ان شوف سيدنا يوسف دفن سنوات طويلات سنوات طويلات ولما حفروا عليه اخرجوا البدن كما كما هو كما هو اذا لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي نحن بصدده ان ما بين النفختين ايه ها أربعون يبلى كل شيء من الإنسان يبقى مش كل إنسان بقى يبقى مش كل إيه يبقى مش كل إنسان يبقى في ما استثناه الشرع زي ما هنتكلم برضه أجساد الشهداء أجساد الإيه الشهداء خلاص يبقى في ما استثناه الشرع الأنبياء والشهداء كل شيء بيتاكل من الإنسان آه إلا الأنبياء والشهداء لا يبقى إلا عجب الإيه الذنب عجب الذنب العظمة دي بس اللي يرجع يركب ايه طب العظمه دي بقى تقعد ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمطر السماء السماء تروح ايه من مطره فتنبتون كما ينبت البقر تنزل الميه دي على عجب الذنب ده خد بالك تلاقي الجسد رجع يتركب تاني زي ما النبته بتقعد تطلع كده ويعود الناس كما كان ويعود الناس كما كان هنا ابن حجر يقول هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنهما إيه؟ نفختان لا ثالث لهما لا ثالث لهما يبقى نفخة يموت من سيموت ومن استثناه الله يغشى عليه ونفخة ننبت منها وتعود إلينا الحياة ومن كان مخشيا عليه يفيق بس بس ولذلك ابن حجر بيقول ونفخة الفزع التي في سورة النمل هي نفخة الصعق الفزع هو ليه الاثنين واحد الاثنين واحد يبقى قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هو يلتقي مع قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات لأن بتحدث منها فزع وموت فزع يبقى النفخة الأولى فيها فزع وموت حقق حاجتين فزع وموت مش محتاجين نفخة ثالثة مش محتاجين نفخة ثالثة هذا ما قاله ابن حجر عليه رحمة الله وهذا هو الراجح بإذن الله ومن هنا بقى لما نقرأ ها في معنى بقى نرجع لسورة ها اللبق تاني ها الآية بتقول ايه يوم ينفخ يا عم انا عمال اقول انتوا بتفكروني انا سرحت في 50000 حاجه يبقى يوم ينفخ في الايه في الصوت يبقى يوم ينفخ في الصوت يبقى دي بقى المراد بها النفخه الايه الثانيه ليه لان جه وراها فتاتون ايه فتاتون افواج فتاتون ايه افواج طب تاتون افواج يعني ايه تاتون افواج يعني ايه عرفنا ان تاتون يعني ستقومون ونتجمع بقى افواج يعني ايه افواج يعني ايه قال بعض اهل العلم كل امه مع امامها رسولها يعني ادي افواج بقى يجي النبي ومعاه كل نبي ومعاه ها قوم اللي صدق واللي ما صدقش ان لسه يبقى في كشف حساب بقى اللي صدق واللي ما صدقش وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى يوم نادع كل اناس بايه بامامهم فقالوا إمامه امامهم يعني رسولهم ده قول هناك قول اخر يقول لا افواجا يعني الاشباه مع الاشباه ويبقى يوم ندعو كل أناس بإمامهم إمامهم في الشبه في الشبه يعني إيه يعني إيه مش في الشكل يا ابني مش في الشكل يعني هو في شبه في الخلقة وفي شبه في الإيه في الخلق وينسب به الناس بعضهم إلى بعض ينسب به الناس بعضهم إلى إيه إلى بعض ولذلك لما تلاقي واحد بيتكلم زي واحد وبيتصرف زي واحد وأخلاقه زي واحد تقول له إيه انت اخو فلان اهو ينسب الناس بالايه بايه اه والله بالشبه بالشبه وقلت لكم زمان لما يعني سعيد بن جبير جابوا الظالم الغشوم الحجاج ودخل معه في حوار طويل وسعيد رضي الله عنه يعني كان جبلا شامخا لا يخشى بطش الباطش ولا ظلم الظالم فأخذ يرد عليه سكوتش أخذ يرد عليه وكان من الأخاذين بالعزيمة فالحجاج يقول لبطانته السيئة بطانة اللي قاعدة حواليه بطانة خربانة زي زي صفوة الشريف مثلا كده وفتح السرور وعز وشوية الكلاب اللي خد بالك انت المسعورين دول فما قعد بطانته حواليه فسعيد بيضد فضد مش عاجب الحجاج فقال لبطانته أتسمعون إلى ما يقول قالوا نعم قال وما قولكم قالوا اقتل اسكت له يلا خلص اقتل فسعيد ضحك ضحك فالحجاج بيتعجب على ما تضحك قال له يا حجاج إن بطانة أخيك هذه الشاهد معه تحتها خمسين خط إن بطانة أخيك لا هي أفضل من بطانتك فالحجاج دي اتنين إخوات واحد أكبر واحد أصغر وراح سأل سعيد قال أي أخوي الأكبر أم الأصغر قال لا أخوك فرعون أخوك فرعون لما استشارهم في أمر موسى وهارون قالوا أرجه وأخاه يعني اديله فرصة الخربانين اللي حواليك دول اقل يلا زي الخربانين بتوع دلوقتي احبس اسجد كسر يلا مفيش أرض دي ويدونا فرصة واسمها حجة مفيش الكلام ده خالص ولذلك فاقوا فرعون فاقوه فاقوا فرعون فالشاهد معي يقول له ايه ان بطانة ايه اخيك فالمرء ينسب الى من كان على شاكلته وعلى خلقه وعلى ديدنه وعلى ديدنه ومن هنا قالوا تأتون أفواجا يعني جماعات أشباه جماعات أشباه يعني إيه يعني يعني بتوع الربا مع بعضهم ويبقى أمامهم أكبر مرابي بتوع الظلم مع بعضهم إمامهم حسن مبارك دخل كده على طول يعني خش واخد بالك ده في وجهة نظري إن ده يبقى مفيش بعد كده كل جماعة اه تجتمع وليها امان يجوا افواجا كل بقى ايه آه اصحاب كارثه مع بعضيهم وكل اصحاب طبعا مع بعضيهم فهذا راي لبعض اهل العلم يبقى عندي رايات تاتون افواجا يبقى جماعات جماعات ليه اه كل جماعه بامامها ده القران قاله برضه يوم ندعو كل اناس بايه بامامهم خلاص دي القران قال طيب بس مين بقى الاناس وامامهم البعض قال آه كل نبي ومعاه قم هو الإمام من آمن ومن عصى بعدين في فصل في إحسان بعض قال لا ده الإخوات بقى والأشباه الإخوات مش في الناسب الإخوات في إيه زي ما قلنا في الأخلاق والدين اللي على شكلة بعضهم اللي على شكلة بعضهم كله مع كل كله مع كل ولذلك ربنا قال إن فرعون يقدم إيه ها يقدم إيه قومه آه هو امام جاي جاي الظلمه اللي ورا منه ورا منه هتلاقي ولو قلنا بقى ان فرعون هو اللي هيقضي بالظلمه يبقى هتلاقي بقى ورا منه حسني وهتلاقي ورا منه القذافي وهتلاقي ورا منه علي عبد الله صالح وهتلاقي كل دول كل ده داخل كل ده داخل وصفوه الشريف وفتح السروج كله كل الشيوعات الحراميه والظلمه دول كله ده امامهم ده امامهم يبقى وتاتون ايه افواجا يبقى ادي شوف بقى ربنا هنا بيتحدث بقى عن احوال القيامه واهوالها بعد ما ساق الادله على ها وقوعها وثبوتها طيب ده اللي هيحدث على وجه الارض ان احنا نطلع وننبت والناس كلها تطلع وبتاع مش ايه طبعا نطلع بقى ايه اللي يحصل وفتحت السماء فكانت ابوابا خد بقى هنشوف اهوال ربنا عافينا واياكم اه والله اهوال وفتحت السماء فكانت أبوابا قالوا يعني ايه يعني قالوا يعني ايه يعني البعض قال تفتح السماء تشقق وربنا قال ويوم تشقق الايه السماء بالغمام اه خلاص يبقى تشقق البعض قال اه تشقق لا لا يبقى ناتج عن انفطارها تقعد بقى تنفجر هنا وتتفتح هنا وتتفتح هنا اذا السماء الايه ها انفطرت انفطرت فدي هتشوف أهوال ربنا عافينا رب ونقف بقى على قدرة الله سبحانه وتعالى وربنا نجينا ونسأل الله لنا ولكم السلامة والأمن والأمان يوم القيامة آمين يا رب يبقى فتحت السماء ومش محتاجين هنا زي ما بيقولوا سبحان الله لذكر الفاعل لذكر الفاعل وذلك يجي الفعل هنا مبني للمجهول لكن هو معلوم معلوم ما انتش محتاج تجيبه مش محتاج تجيب الفاعل انت مش محتاج تجيب الفاعل فتحت السماء هتسأل نفسك مين اللي هيفتحها يعني هو في غيره في حد قادر غيره اللي خلقها يا ابني مش حد قادر غيره فانت مش محتاج تجيب الفاعل هنا ليه لانه معروف معروف هو الله رب العالمين وفتحت السماء البعض الاخر يبقى فتحها بقى تشققها زي ما قال البعض والبعض الاخر ده اه نتيجه انفطارها وكل ده بمعنى واحد كل ده معنى واحد صار فيها انفجارات تقعد تشقق هنا وتشقق هنا وتشقق هنا يعني هول ده انت راجل شويه رعد وبرق الناس بتقعد تعمل آه، كده يا رب الطف يا رب سلم فانت هتشوف ده بعينك انت هتشوف ده بعينك البعض الاخر قال لا ده الانفطار والتشقق دي حاجة وفتحت السماء فتحت الابواب دي حاجة تانية ان السماء فعلا هيحدث فيها اللي هي فتحات كثيرة جدا كالابواب والابواب دي موجودة الان بس مش مفتحة ربنا يفتحها لك بقى هتشوفها هتشوفها ليه قالوا كل واحد فينا كل واحد فينا ليه بابين في السماء بس بابين في السماء ده كل واحد من خلق الله يطلع فيها كم باب دي يطلع فيها كم باب صحيح ولذلك لما ليه قالوا كل واحد فينا, فينا له بابين باب مصعد عمله شابولا قالوا والعمل الصالح وايه يرفعه باب مصعد عمله يبقى باب مصعد عمله ادي باب وباب نزول رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون نبيه البعض الآخر قال لا ده في أبواب هتتفتح لنزول الملائكة اللي هتشوفهم بقى عيانا بيانا يا عم الحاج عيانا بيانا يا عم الحاج يرحموا من يرحمه ويسحبوا من يسحبه وربنا يسلم يا رب عيانا بيانا أبواب تنزل منها الملائكة تنوك بقى ربك سبحان الله قالوا ده نص عليه القرآن برضه ويوم تشقق السماء بالغمام بعدها ايه ونزل الملائكة ايه تنزيل تنزيل دي هاول هيبقى في السماء في السماء من أهوال يوم القيامة وملائكة هتتنزل وأبوابها تتفتح وسماء كانت محفوظة بأمر الله هتنفطر وتتشقق نسأل الله لنا ولكم السلام كل ده بقدرة مين بقدرة الله وفتحت السماء فكانت ايه ابوابه للسماء اه اللي هو اشد الخلق اشد الخلق ولذلك يقول لك تفتيح السماء ربنا شبهه بفتح الايه قال لك زي فتح الباب فتح الباب ده صعب قال لك عشان تعرف ان مفيش حاجه صعبه على قدره الله سهل سهل سهل سهل ولذلك لما يعمل لك السماء الان سقفا محفوظه تقعد تحمد ربنا وانت لا بتعمل لها زي ما قلت لك لا صيانه ولا مش عارف ايه ولا بتطمن عليها ولا بتزود خرسانه ولا لا لا لا لا, لا. محفوظه بامر الله وستزول بامر الله بامر الله وسيرت الجبال بقى الجبل الواتد اللي انت شايفه ده الصخره الصلبه دي ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيها ايه ها سيرت دي يعني ايه سيرت الجبال يعني ايه ده بعديها كلمه فكانت ايه صرابة صرابة طب سيولة الجبال كده الصرابة يعني ايه يعني ايه يعني رقم واحد الجبال ده ربنا وتكون الجبال كالعهن المنفوخ الجبال كالعهن المنفوخ زي القطن الصوت المنفوخين كده يبقى بقت ايه بعد ما كانت صلبه بقت ايه بقت هشه بقت هشه فبعد ما بقت هشه ايه اللي هيحصل وبست الجبال بث فكانت هباء منبث بست, بست يعني ايه نسفت بقت غبار جبل ده شويه تراب في الهواء كده يبقى هش وبعدين يطير في الهواء كده يطير في الهواء كده تطاير الغبار في الهواء ده يعني تشوف اي عاصفه رمليه تطلع تحس ان في حاجه قدامك يحس ان في حاجه قدامه ده الصلاب بعينه ده الصلاب بعينه انك تستشعر شيئا لا وجود له هو ده الصلاب مش ربنا قال كده كسراب بقيعه يحسبه الظمآن وايه ماء ادي الصلاب بقى حتى اذا جاءه لم يجده شيء لما تبقى مسافر كده اه والله بص عليك تحس ان في ميه كده الشمس ضربه على شوفها في حتى على الاسفلت والله ضرب على شويه تحس ان في ميه كده اللي بيسافر في مناطق الصحراويه كده كل ما تقرب ما تلاقيش ايه ما تلاقيش حاجه اهو الجبل يا ابني هيصير غبار في الهواء كده تبص له تفتكره لسه موجود موجود بعد شويه ايه اللي يحصل انت شايف سراب بعد شويه ايه اللي يحصل يبقى ايه وبعدين هباء ايه ها منبثه فانت تشوفه زي السراب بالظبط تفتكره لسه موجود لسه موجود وهو في الأصل بقى إيه بغبار يخمد الغبار ده يخمد الغبار ده ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا إيه اللي يحصل بقى فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمن لا حتة طالعة ولا حتة نازلة الأرض كلها حتة واحدة حتة واحدة حتة واحدة لذلك قالوا شوف بعد ما هتبقى قدامك صراب فإذا زال الغب- الغبار فلا وجود لها ولا شيء تراه راحت فين راحت فين اللي خلقها خد ده من أهوال يوم القيامة ده من أهوال يوم القيامة ده انت جبل بس تتحرك كده ها زي ما حصل في جبل ال- المقطم يا الله يا كريم الدنيا بتخرب الجبال كلها هتتمسك قدام بينا غبار يا ابني طاير في الهواء غبار طاير في الهواء اهوال يخمد كأن كأن الشيء لم يكن يبقى وسيرت الجبال فكانت ايه سرابا سرابا ده هيحصل اه يبقى كل الناس هتجتمع في ارض فضاء السماء فوق منك ابواب تنزل الملائكه اهوال هتشوف بس كده قال لا تعالى بقى كشف الحساب بقى الناس صنفان يبقى اذا ادي الغرض من قيام الساعه يبقى في ادله على قيامها وفي أهوال هتشير لك إلى قدرة الله اللي هتخلي الناس تقول لا إله إلا الله جميعا بس أهل الكفر مش هنفعهم منهم مش تبقى عارف يعني الحكمة بقى من يوم الفصل ده القيامة ده فصل والحساب بقى لذلك قلنا احنا ربنا سماه إن يوم الفصل إيه؟ هذه الفصل بقى الفصل ده نشوف بقى ده رايح فين وده رايح فين يبقى وسيرت الجبال فكانت إيه؟ سرابة آه إيه اللي هيحصل بعد كده الفصل بقى إن جهنم كانت مرصادا في حاجة اسمها نار بقى في حاجة اسمها نار بقى وتس... وأسماء بقى النار كما قلنا متعددة وكل اسم شايل مصيبة لأهلها شايل مصيبة لأهلها لافا مش كده ويقعد عند أسماء بقى أسماء بقى وجهنم مش كده والحطمة اقعد اسمع وكل اسم له معنى وكل اسم بيحمل مصيبة والعياذ بالله لون من ألوان العذاب يوم ربنا يتكلم عنها كانت مرصادا إن جهنم إيه كانت مرصادا وكانت دي اللي خدها أهل العقيدة بقى إن النار مخلوقة ومعدة من ال- مش لسه هتخلق وتعاد مش لسه هتغلق وتعاد ده النار موجودة والجنة ايه موجودة والنبي قال اطلعت إلى النار وقال اطلعت إلى ها ج- شاف إيه وشاف إيه وشاف إيه كده دي موجودة ودي موجودة فالنار معدة نسأل الله النجاة والسلام بنقول كانت إيه إن جهنم كانت إيه مرصادة مرصادة دي فسرها بعضهم إنها معدة ترصد أهلها قاعدة مستنية أهلها في حنين وشوق لأهل الكفر وأهل الظلم ربنا يجيرنا وإياكم البعض الآخر يقول مرصادة يعني ترصد على أهلها فلا يفلتون منها ولا يخرجون منها يبقى وارد في اللغة العرب مرصدة معدة اه هي معدة مرصدة الشيء المرصد والمحكم الذي لا يفلت منه أحد هي برضو كده اللي هيخرج مش ه... اللي هيخش مش هيعرف يخرج ولذلك شوف رب ربنا يكون كلما ارادوا ان يخرجوا منها ايه راح فين يا عم راح فين تروح فين تخرج ازاي انت فاكره سجن من السجون اجيب شاب بلطجيه يقطعموه ويطلعوك ولا ايه اللي دخل لا يخرج الا بمشيئه الله وهنتكلم في الحته دي الا بمشيئه الله غير كده لا يبقى مرصدة على أهلها لا يستطيعون منها الخروج ما يقدروش البعض الآخر قال إن جهنم كانت مرصادة أي ذات مرصد قال ذات مرصد يعني إيه قال ذات مرصد يعني إيه قال ممر ممر سفيان الثوري يقول جهنم عليها ثلاث قناطر امطار عارف الامطار اللي بتعدي عليها هي كده يبقى كانت مرصاد يعني ذات مرصد يعني عليها ها قمطرة عليها ايه قمطرة فالبعض فسرها بان دي الصراط انتوا عارفين كده ان جهنم مضروب عليها قنطرة يبقى هي ذات مرصد اللي هي ايه بقى اللي هي ايه الصراط وده الكل لازم يعدي عليه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كلها يعدي بس أحوال الناس هتختلف بقى بعد يعدي كالبرق الخاطف لكنك انت نورت طفيت كده ما خدش ثانيه وفي واحد يعدي كالريح المرسله كل واحد على حسب ايه اه مش على حسب العربيه اللي راكبها على حسب عمله مش على حسب ما يدفع على حسب عمله يبقى كالريح المرسله وفي واحد يمر كالمهر الجواد وفي واحد بقى ربنا عافينا واياك الذي بطأ به عمله يمر حبوا على اليدين والقدمين عمل ولا يبدو وفي بقى ربنا عافينا واياك الذي اذا انتصف سقط تيجي على النص كده وراح فين واقع ده ربنا قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم ربنا ونذر الظالمين فيها جثيا وبعض قال يبقى مرصابه يبقى ذات مرصد وده لا سفيان ليه راي تاني ان الجوانب ده عليها ثلاث قناطر الصراط وقنطره تانية اسمها ها مرصد يبقى المرصاد يعني ذات مرصد ولازم تعدي القناطر الثلاثه دول ونكمل النشره الثالثه اسمها ايه تعديها برايك ايا كان الامر كل المعاني دي مقبوله مرصد معدة تنتظر أهلها آه. محكمة لن يخرج منها من دخلها إلا بمشيئة الله آه. عليها أمطارة هيعدي عليها يجتاز من يجتاز ويقع من يقع برضه آه. مش كل ده موجود وكل ده احنا عارفينه آه. آه. ونسأل الله لنا يعني سهولة المرور ونكون من أصحاب المرور كالبرك الخاطف آمين يا رب كانت مرصابة قاعدة بقى مستنية مستنية مين بقى قال للطاغين مآبة للطاغين مآبة طاغين ده جمع طاغية ومن هو الطاغية قال بعض أهل العلم الطاغية هو الذي طغى في دينه وفي دنياه فطغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالظلم هو ده الطاغية بقى طغى في دينه كفر بالله وطغى في دنياه يعني ظلم خلق الله لا شاء الله اتفضل يبقى الطاغي هو ها من طغى في دينه وطغى في دنياه طغى في دينه يعني بالكفر وطغى في دنياه بالايه بالظلم فجهنم مستقر لهذا مآبة يعني مرجع لدول البعض آخر قال إن الطاغي جمع الطاغين جمع طاغية والطاغية كل من تجاوز حدود الله لكن طبعا التعبير اللي قلناه الأول أدق يبقى الطاغية من طغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالإيه بالظلم بالظلم والعياذ بالله مأواهم مرجعهم جميعا أدي بقى الفاصل بقى أدي الفاصل قوم القيامة عشان دول يعني وقفوا ما عليهم فجهنم يبقى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين إيه مآبة شوف اللي جاي لابثين لابثين يعني ماكثين فيها أحقابا أحقابا دي جمع حقل إيه الحقل بقى إيه الحقل يطلع قد إيه يطلع قد إيه لابثين في أحقابا يعني قد إيه لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الاثنين القادم ونكمل سوا الأخ بيسأل بيقول هل يجوز أن أصلي خارج المسجد والمسجد لم يكتمل بعد وأصلي منفردا حديث أبي بكرة مش أبو بكر أبو بكرة وهو في صحيح البخاري الذي جاء وأراد أن يدرك الصلاة فركع قبل الصف عمل صف لوحده كده ودي للأسف مسألة يعني أنا رأيتها في الحرمين حرم المكي والحرم النبوي كثيرا ايه داخل والإمام راح راكع في أي عطة راح راكع إن شاء الله لوحده وشغال مع نفسه وهناك والله برع عجبا يعني ناس بت بت بت بت مش عارفة جاب الأحكام دي منين أنا مش عارفة جابها منين يعني تبقى رايح مثلا الحرم ال ال الحرم المكي واخد بالك إن شاء الله ان انا في يوم ات يعني اتأخرت فأقيم الصلاة فلاقي ناس بتفرش قدام محلاتها وبتصلي على ميكروفون الحرم وبينه وبين الحرم محطة نص محطة طب الكهرباء اتقطعت رحت انت فين يعني يا ابني الاصل في الجماعة ان يكون امرها مبنى على الاصل انت فين انت والامام فين فتحس ان في ناس كل واحد شغال بدماغه كل واحد بيدي نفسه احكام جميلة حلوة كده حلوة كده تلاقي بعيد عق... يعني مثلا في متسع في المكان واحد متعمد يمشي من قدامك ليه يقول لك ما اصل دي رخصه جوه الحرم عدي من قدام اللي بيصلي مين اللي قال لك كده مين اللي قال لك كده طب ما تلف من ورايا ما الدنيا اصلا مين اللي قال لك كده همجيه وجهل مسيطر على الناس فلما يجي هذا الصحابي ما كان يعلم الحكم لسه بيتعلم لكن احنا عارفين دلوقتي حكم وصلي ويركع وينشا وينشئ صفا وحده النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد الصلاة قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف صلاته مش نافعة فاسكت انت لو في مكان في صف في المسجد وانشأت صفا وحدك فصلاتك باطلة ما بالك بقى لو رحت كمان بره المسجد مسألني السؤال ده اللي بيسألني السؤال ده كنت جوه المسجد صلاتك باطلة امال لما تروح كمان مش هتخش وهتقعد تصلي على الباب والدنيا كلها فاضية هنا من قال هذا يعني من قال هذا ما الذي قال لك هذا فما لا ينفع ده ينفع في حالة واحدة بس وده برضه من الأخطاء الشائعة إن أنا لو دخلت وحدي والصفوف مكتملة يعني آخر صف قدامي كمان مكتمل خلاص قال ينفع بقى أقف لوحدي آه الله أما أنا بشوف واحد ساحب واحد من من اللي واقفين ما ينفع هو ده اللي ما ينفعش يعني بيسحب واحد ده لا دليل له على فعل هذا والحديث اللي تقول لا صلاة للمنفرد خلف الصف لابد أن تأخذ الحكم بصورته ده اتقال للي ساب صف ناقص وعمل صف لوحده لكن الصف مكتمل خلاص بقيف لحد ما يجي حد تاني واقف جنبي واقف جنبي وانا واقف لوحدي واقف لوحدي مفيش مشكله لكن اسحب واحد من الصف واطلعه لم ارى لها دليلا في السنه كلها لم أرى له دليلا في السنة كلها ما شفتش بيقول لي ما رأي فضيلتكم في ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية وجزاكم الله خير يا عم أنا اتكلمت عن مين اللي رشحه حصل حصل أنا قلت ما تخص لي شخصا بعيدا لا تقول لي زيد ولا عبيد أنا لا أعرف هذا أنا خبطت خب على منبركم هذا قلت مين اللي ترشح رئاسة الجمهورية رجل تكتمل فيه صفات ثلاث حصل علم وعدل وحب للإسلام ونصرة الله فاكرين الخطبة دي أنا قلت ده خلاص أنت ما كنتش حاضر دي مش فضيلة لكن ما تجيش تقول لي شخص بعيد الثلاث شروط دول وفروا في أي شخص يطلع الشيخ حازم يطلع فلان الفلاني أنا ليا الصفات ولذلك أنا قلت لك يا ابني أي منصب القرآن حدد له صفات ومؤهلات حتى الخدام الأجير حتى الأجير يا أبا تستأجر يبقى في شروط للأجير اللي هتجيبه إن خير من استأجر القوي الأمين عايز قوة أمان وزير خزانة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه حاكم زي ما ربنا قال إن الله قد بعث لكم طالوطة ملكا هم ردوا قالوا إيه أن يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يبقى أنا عايز علم يكون عنده علم يكون محب للدين وناصر له ابعث لنا ملكا مش عشان يبني لنا كوبريين ويعمل لنا مدينتين ويسيب المسلمين يتقطعوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أنا قلت الكلام ده في خطبة الجمعة على المنبر فأنا مش محتاج أن أنا أرجع أقوله ومش محتاج أن أنا أسأل فيه مرة ثانية سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم